أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد بلقاء حضراتكم في هذا البرنامج الأسبوعي لقاء العقيدة والذي يسعدنا ويشرفنا بالحضور فيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة مرحبا في الدكتور مرحبا شيخ مصطفى أهلا ربنا وسهلا يبارك فيك اهلا وسهلا بك.
والحقيقة يعني آه، اسمحوا لي إخوتي وأخواتي أن أهنئ شيخنا الكبير الله يبارك فيك فضيلة شيخ مصطفى.
الدكتور رضواني على آه، هذه النتيجة المشرفة التي تليق آه، ببرنامج آه، نتعلم فيه آه، تنزيه رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى فمن خلال آه، نتائج آه، وإحصائيات آه، علمية آه، حاز برنامج لقاء العقيدة على آه، في هذه الدورة على أعلى نسبة مشاهدة في برامج قناة الناس فاسمحوا لي باسمكم أن أهنئ لهذا الشيخ الجليل الذي صبر معنا وما زال يصبر ويجاهد في سبيل أن يبين آه، آه، كلمة الحق وكيف يتعرف المسلمون من طريق صحيح على ربهم تبارك وتعالى أهنئك فضل الله يبارك فيك واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في الشيخ مصطفى الله يكرمك ويبارك في المشاهدين الذين يتابعونا وان يجعلنا نحن خدما للدعوه الاسلاميه وخدما لعقيده التوحيد وان يجمعنا مع كل من يشاهدنا باذن الله تبارك وتعالى في جنته اللهم امين يا رب آمين يا العالمين.
رب العالمين آه، وأيضا آه، التهنئة لل- كما قلت فضيلتك للسادة المشاهدين الذين أثبتوا أن ال- العلم آه، النافع بفضل الله سبحانه وتعالى يلتف حوله الجمهور الذي يسعى لل- لأن يتعرف على آه، الكلمة الصحيحة والمنهج العلمي الذي سار عليه آه، سلف أمتنا الصالحة صحيح صحيح ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى اللهم امين آه، طبعا احنا هذه هي الحلقة السادسة من آه، حلقات القلب من الجانب آه، الآخر وتحديدا هذه الحلقة بعدما آه، افتتح لنا الفضل الدكتور رضواني الكلام عن عدونا آه، اللدود أعاذنا الله منه الشيطان الرجيم وكيف آه، يعني نستعيذ بالله منه ووسائله وحيله ومداخله لإلقاء خواطر السوء آه، إلى آه، الإنسان آه، هذه الحلقة عن كيف نسلم أو السلامة من آه، وساوس ال- آه، الوسواس الخناس كما وصفه رب العالمين تبارك وتعالى ومما أعجب منه وسيبين ذلك في الدكتور أن تختم سور القرآن الكريم بهذه ال- الاستعاذة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس.
آه، أرب- 114 سورة من القرآن تختم بهذا- بهذا الختام العجيب ما السر وراء ذلك ه- هذا ما سنتعرف عليه من فضل الدكتور الرضواني الله يحفظك أجدد ترحب بك فضل أهلا وسهلا بك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنها لفتة جميلة جدا أن يختم القرآن بسورة الناس والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان آه، على اعتبار أن فعلا آه، مسألة الصراع بين الحق والباطل الصراع بين التوحيد والشرك بين الكفر والإيمان مبني على فهم هذا العدو اللي هو الشيطان بالإضافة إلى هوى النفس في الإنسان نعم لكن الأخطر على الإنسان اللي هو الشيطان لأن أحيانا آه، آه، الشيطان آه، يجد هوى النفس في الإنسان فيزين الهوى يعني نقول مثلا في النظرة النظرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها هي النظرة التي لا تحل الإنسان النظرة إلى الش- ال- ال- المشتهى نظرة للمرأة هذه النظرة صلى الله عليه وسلم يقول هي سهم مسموم من سهام إبليس مع أن في الأصل ربنا لما ذكر الشهوات ذكر أول شهوة قوية تشتهى في الدنيا من أنواع وأصناف المشتهيات زين الناس حب الشهوات من النساء نعم لكن الرسول عليه السلام يقول إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس على اعتبار إن يعني آه، إن مبعث الشهوة في الإنسان هوى النفس فإذا وجدها الشيطان وأحس بها زينها وجعلها نظرة يطيل فيها الإنسان حتى يقع في العصيان ويكون سبب في فتح الباب إلى يعني آه، مصائب كثيرة جدا بسبب هذه النظرة التي لا تحل فالشيطان دوره خطير جدا جدا في تزيين السوء بالنسبة للإنسان بالمناسبة يعني هذا الحديث الذي ذكرته الآن آه، فيه آه، عمق آه، غير عادي في مسألة النظرة وكيف يستغلها آه، الشيطان لفتح باب الشهوات الخطيرة على الإنسان الذي يهلك بها قلبه ودينه النظرة سهم والسهم هو من أسرع الأس- الأسلحة رميا الفتك، وأص- الرمي.
و- والفتك وليس سهما عاديا إنما هو سهم مسموم آه.
ليتأكد القتل وليس هذا السهم يملكه شيطان عادي إنما من سهام إبليس فيدل على خطورة لا المسألة.
والغريب في الامر يا شيخ مصطفى يعني ما هو ال ال ال الواحد لما يتجوز آه، يعني زوجته امراه نعم ممكن تكون اجمل من اللي نظر اليها في الخارج لكن تعال شوف تاثير الش- الشيطان في في النظره يعني هو لما ينظر لزوجته ما- ما- لا يجد مثلا الشهوه اللي بيجدها عندما يط- يرى امراه غريبه ايه الفرق بين الاثنين ان النظره للمراه الغريبه مع انها قد تكون اقبح من امراته او يعني اقل جمالا من امراته لكن الشيطان يزينها حتى يوقعه في العصيان فانت لما تيجي تقارن ما هو كله نساء لكن ليه ال- الانسان تيجي تبص تلاقي عينه تلتفت الى آه، ما حرم الله لكن ما احل الله عز وجل تيجي تبص تلاقي لان الشيطان مش معاه فيه هو شايف ان فيه مشروع وماشي في طاعه وفي بضع احدكم صدقه والله عز وجل بارك هذا الزواج والانسان اذا فعله فقد اتى المشتهى في طاعه الله لكن لو نظرها ابليس لان ابليس بيزينها بخواطر وباشياء كثيره جدا قد تفتح باب الضلال إذا التزيين أحد مهمات آه، آه، الشيطان الشيطان، نعم.
آه، يبدأ من تزيين المعصية البسيطة ال- العادية إلى أن يزين الكفر وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن, السبيل عبد حتى الشمس يصل إلى الاستحواذ الكامل على الشخص استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله ودي حتى في حكاية النسيان لها إن شاء الله عز وجل ربنا ييسر و- ونستطيع إن احنا نعرضها إن شاء لكن الله.
احنا نرجع بقى في قضية إيه بالنسبة للعلاقة بين آه، آه، منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب في الإنسان احنا نقول الإنسان الثاني بالموضوع باختصار القلب من الجانب الآخر دلت النصوص الشرعية على أن القلب على أن القلب آه، فيه منطقتان منطقة حديث النفس ما تحسبش على الإنسان ومنطقة اسمها منطقة الكسب والعقل يتابع منطقة حديث النفس وبيدي كأنه تقرير لإرادة الإنسان في منطقة الكسب منطقة حديث النفس هذه فيها ال- النازعان نازع الخير ونازع الشر والهاتفان كما بينا هاتف الخير وهاتف الشر الشيطان طلب أن يتسلط على الإنسان بالوسواس زي ما وضحنا في الحلقة الماضية فربنا سبحانه وتعالى أذن له ابتلاء للإنسان وفي المقابل وضع ملكا قرينا يهتف للإنسان بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان نعم طيب هذا بيناه الكلام اللي هو الدليل على هذا الكلام لأن ده مهم جدا احنا بنتكلم على على قضية آه، اولا هي غيبيه فما ينفعش الكلام فيها الا بنص ودليل فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نيجي نتكلم على الادله اول ما ذكر هذا نص نصا واضحا صريحا في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه وكل به وكل مبنيه للمفعول فلما نبنيها للفاعل ان ربنا سبحانه وتعالى وكل ذلك تحقيقا لعدله في الشيطان وتحقيقا لفضله في ارسال الملك للانسان لان يكون ربنا يرسل ملك او يوكل ملك مخصوص يقارن الانسان الى يوم الممات هذا من فضله الشيطان طلب ان يتوكل بالانسان وسواسا فمن عدل الله عز وجل انه سمح له اتماما لحكمته نعم هو قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل, وكل بكم.
بكم آه، فهنا آه، آه، ربنا سبحانه وتعالى آه، سمح بذلك ابتلاء للشيطان وابتلاء للإنسان وبيان فضل الله على الإنسان في توكيل الملك وليس فقط في توكيل الملك يعني واحد يقول ايه طب هو ربنا ليه سمح للشيطان احنا بيناها تحقيقا لعدل ان الشيطان طلب ذلك فابتلى الانسان بالشيطان نعم.
لكن كون ربنا يرسل ملكا قرينا يهتف للانسان بالايمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على من يشاء ولذلك نقول ده توفيق من الله نعم.
وهذه مشيئته في من شاء من خلقه فإن أنت استعذت بالله من الشيطان هيبقى القلب خالي للملك يهتف بالإيمان لم تستعذ بالله من الشيطان واستجبت يبقى أنت اللي اتبعت الشيطان واخترت طريق الشيطان والله تبارك وتعالى لن يوحي للملك بأن يهتف لك بالإيمان طب هل آه، يعني صحيح آه، على ميزان الكتاب والسنة آه، أن آه، ما يقوله الناس إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين آه.
باعتبار أن الملك آه، ي- ي- يهتف بخواطر الإيمان فيخنس هو الشيطان من, ه- أمام من من حيث هذا المعنى عن ربنا سبحانه وتعالى أوجد القرين ل- ل- لهذا الأمر لأن حتى يعني ف- لأن لما جيت أبحث على قضية حكمة ربنا سبحانه وتعالى بعد أن سمح للشيطان أن يتسلط على الإنسان بالوسواس مش بس قضية الملك لا ده عم- يعني أشياء كثيرة ربنا سبحانه وتعالى فعلها للإنسان لكي يعني آه، يصل إلى آه، آه، آه، آه، مكيدة الشيطان بسبب طلبه في أن يوسوس الإنسان يعني من ضمن ذلك مثلا على سبيل المثال أن ربنا فتح باب التوبة ما لم تغرغر النفس يعني لو واحد الشيطان عمل شغل معاه طول الحياة وظل طول الحياة يوسوس له وهو ماشي ورا الشيطان إلى أن آه، تغرغر النفس يعني قبل الموت بلحظات ونوى أن يعود إلى الحق سبحانه وتعالى ربنا يقبل منه مباشرة وكل اللي فات من الشيطان يمحيه ومش بس يمحيه يبدله كمان سيئة حسنات أولئك يبدل الله سيئاتهم إيه حسنات يعني جهد الشيطان ده كله طول الحياة يروح في لحظات كده بمجرد توبة الشخص وعودته بل يفرح الله عز وجل فرحا شديدا بتوبة عبده برضه نكاية في الشيطان سبحان الله يعني شوف عبدي عاد إلي شوف لما تلاقي ال- الحق سبحانه وتعالى عبده الذي عصاه طول الحياة وأعطاه هذه هذه هذه النعم و- وصار خلف الشيطان اللي هو عدوه وحذره منه أرسل إليه الرسل وبالرغم من ذلك لو تاب إلى ربه قبل الله عز وجل توبته وهو الغني عنه وهو سبحانه.
الغني عنه سبحانه وتعالى أضف لذلك أن ربنا حاسب المؤمنين بفضله وحاسب الكفار بعدله مع أن المنطلق أن الشيطان لو لو سبب في معصية الإنسان فبياخد عليها سيئة مثلا نعم.
المفترض الملك لو أنه هتف له بالإيمان ياخد حسنة كمان لكن هنا السيئة بواحدة والحسنة بكام؟
بعشر أمثالها.
بعشر الله يبارك.
فالشيطان ي- يعني نقول يتقطع نفسه زي ما بنقول يقطع نفسه في عشر آه، خواطر خاطر واحد من الملك ممكن يقضي على كل الخواطر ديت لو الإنسان صدق آه، مع الله تبارك وتعالى يبقى وإغاظة الحسنة الشيطان في الدكتور اسمح لي آه، إغاظة الشيطان كما وردت في السنة ال- الروايات تصل إلى حد أن يولول آه، ويبكي ويبكي ويصرخ قل يا ويلي أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد سبحان الله ف- يولي يبكي عندما يراه يسجد فإذا- غير كده كمان ربنا سبحانه وتعالى يعني من رحمته بالإنسان أن الله تبارك وتعالى تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند استعاذة الإنسان بالله من وسواسه يا سلام يعني هذه بس رحمة مجرد ما واسعة.
تستعيذ بيه هيوقفه هو بيخطر بشيء معين فانت اذا استعذت بالله هيقف هو كان ممكن ساعتها ربنا يقول له مثلا اما ينزغنك من الشيطان نزغ فبدل يقول له اس- استعن بنفسك فكر ازاي ترد عليه اتصرف معاه في الشبهه بتاعته لكن ما قالش كده واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله والله عز وجل تكفل باخناسه فمجرد ولذلك هنقول الاستعاذه علاج عظيم جدا جدا فواحد يقول لك انا استعذت وما راحش لان هو جالك تاني فاستعيذ تاني كل ما تحس بالخاطر اللي جاي لك بهذا السوء استعيذ ولا تسأم من الاستعاذة فقال لك حضر بقى يقول أعوذ بالله أعوذ بالله لا هو القضية عند الإحساس بالخاطر فأنت بتفكر الخاطر اللي جاي ده هو خير ولا شر إن كان خير مقياس هنا الشرع يعني ده موافق للشرع ولا مخالف للشرع فإن كان في مخالفة للشرع وهتعمل حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى استعذ بالله إذا استعذت بالله أولا هو هيوقف الشيطان وسيلقي خاطرا أو الملك سيلقي خاطرا بأمر الله وتوفيق الله عز وجل في آه، الإيمان هل يحطك عليه هذا الكلام يدخل في سياق قول الله تبارك وتعالى عن المتقين المؤمنين إن الذين آه، اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تمام فإذا هم مبصرون أو انت هتحس بكل ايات القران بتنصب في هذه القضيه لان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما منكم من احد الا قد وكل به قريب من الجن وقريب من الملائكه فقال واياك يا رسول الله قال واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير واحنا هنشوف الادله مثلا في الحديث اللي رواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود برضه بيقول ان للشيطان لما بابن ادم وللملك لما فأما لمة الشيطان فإيعاد أو إيعاذ بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاذ بالخير وتصديق بالحق الحق يعني- اللي هو الكتاب يعني ايه يعني إيعاد لما يعني والإيعاد.
هو بيوسوس له بوعد الشر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء آه، والله يعدكم مغفرة منه وفضله فهنا إ- إ- إ- يعني هنا الكلام عن النتيجة لأن الشيطان يزين لا هو- يعد لا هو لا بالشر هو مباشرة يعد الشيطان يعدكم ال- الفقر امركم بالفحشاء لكن انت لو عملت كده إن- هتلاقي كذا وكذا وكذا نعم.
ده كلام هو ما- هو بتاع كلام بس الشيطان الشيطان شغله الاساسي في اني وسوس قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبت فاستجبتم.
عند النتيجه النهائيه لان الايه دي في سوره ابراهيم نعم.
فقول وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم اذا انا انا بس وعدتكم ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان في محل اختيار فدي من مقومات الاختيار نعم.
وان ربنا جعل اختيار في الانسان ان ربنا قال لك ده الطريق اهو اتبعه وانت تدخل الجنه والشيطان قال لا الطريق دوت حي- هيكسب لك السعاده في الدنيا هتبقى اغنى راجل في العالم هتبقى عايش م... هت- هي دي العيشه الحقيقيه بقى إيه، مش زي يقول لك احنا عايزين نعيش ه- نعيش يعني ايه هو عايز يعني يعيش الدنيا يستمتع فيها بكل آه، مشتهياتها وبكل شهواته ويبقى شباب على طول فده من وعد الشيطان فالشيطان هنا هو اذا اجتمع مع اتباعه وحزبه في الن- في النيران يريد ان يتبرأ منهم ليبين أنهم لا يستحقون هذه المنزلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إياها لما استخلفهم في أرضه الوعد الأول قال بس اتركني علشان أوسوس لهم فقال الش... وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وبعدين كفر بكل آه، يعني أتباعه إن أنا بريء منكم أنتوا اللي تحملوا المسؤولية وأنتوا اللي ما تستاهلوش لكن استجبتم لوعدي واستجبتم لكلامي إذا دور الشيطان عبارة عن وسواس فقط نعم.
فالإنسان لما يجي يمشي ورا هذا الوسواس ويضل عن طريق الحق ويبتعد عن طريق الصدق اللي بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعله سبيلا للنجاة يبقى هو المتحمل كل المسؤولية ولا يلومن وقتها إلا نفسه لكن الكلام هنا عن شيطان الجن هل هذا الكلام ينطبق عن شياطين الإنس القرآن صرح عن ما هناك أتباعه شياطين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ما زخرف هو هما دي- القول في, غرورا.
في رابطة ما هو دلوقتي الشيطان يوم ما يلاقي واحد استجاب له وبقى شيطان إنسي بل هو أحيانا تفكيره آه، يعني أحيانا بعض الناس يعني آه، يفكر تفكيره ده تفكير جهنمي تفكير شيطاني شوف ال- تفكير شيطاني حتى يعني لما يجي يمدح واحد يقول عليه الشياطين الحمر يعني ده كلام يقال اخبرك ازاي يعني بيشبهه بالعفرطه وال- و- والشيطنه بهذا الشكل يعني شوف حتى الضلال يصل الى اي مدى الشخص يتكلم بكلام يظنه مدحا وهو اتباع للشيطان نعم.
لك ده فكر جهنمي ما يعملوش الا ابليس واحيانا ابليس يتعلم من الانسان ومن بعد اموره فدي امور سبحان الله يعني احنا بنلاحظها في الحياه بنلاحظها في الحياه من خلال ان واحد ي- ي- يخطط آه، تخطيط طبعا بيجي بوحي من الشيطان بس بيكمل الانسان لاستكمال الجريمه واخفاء المعالم بالنسبه لمثل هذه الجريمه نعم.
لكن هذا واضح و- فبقول فاما لمه الملك فايعاذ بال- بالخير وتصديق بالحق واما لمه الشيطان فايعاذ بالشر وتكذيب بالحق فمن وجد ال- ال- آه، آه، لمة الملك فليعلم أنها من الله فليحمد الله يبقى أنت لما تحس بإن خاطر جه في قلبك هذا النص النبوي أهو. لح- خاطر جاء في قلبك يدعوك إلى الطاعة تفكر فيه في فعل شيء تقول الحمد لله ربنا وفقني وتستجيب لكن انت لو في خاطر جاي من الشيطان يبقى على طول م- تستعيذ بالله عز وجل وتستعين بالله ان هو يحفظك أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتاط في هذه القضية ويعلم الصحابة كيف يعني آه، آه، يعني آه، آه، يحفظون أنفسهم من الشيطان وبيان أن الشيطان ده موجود مع كل إنسان دي مش كلام احنا بنقوله من فراغ ده نص نبوي موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن آه، عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من عند عائشة فقالت فغرت فجاء فرأى ما أصنع هي ظنت طبعا أنه هو إيه ذهب إلى بعض نسائه فجاء آه، آه، النبي صلى الله عليه وسلم هي وضعت آه، يدها على آه، شعره لعله كان مع بعض نسائه فاغتسل آه، يعني جاء مع غير- بعض نسائه غير يعني، غير, غير.
نعم نعم. غير آه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءها فقلت يعني هو بقول لها أغرتي قالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك هو طبيعة البشر موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في عائشة آه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك جاءك شيطانك جاء بخاطر يعني هو هيجي هيجي بإيه جاء بخاطر قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قالت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم وفي رواية دعوت الله حتى أسلم اللي هو الشيطان أسلم للمصطفى صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم لكن احنا بالنسبه لنا كابتلاء فالانسان بقى لما يستعيذ بالله من الشيطان هيروح وهو بيقول التمست في الحديث بتقول قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخلت يدي في شعره فق- فقال قد جاءك شيطانك فقلت اما لك شيطان فقال بلى ولكن الله اعاني عليه فاسلم والحديث ده صحيح وموجود في سنن النسائي وصحح الشيخ الالباني وبرضه موجود في صحيح مسلم اذا القرين اللي موجود ملازم الانسان ده عليه نص شرعي أنا بس لافت نظري مسألة تانية سرحت مع قول.
ال- مع الحديث ال- هذا الحوار ال- ال- الزوجي الرائع ال- البديع بين الصديقة عائشة وبين الس- سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، إن في ال- الغيرة وما فيتحول الحوار إلى إلى- معلومة مهمة جدا في في حياة المسلم في صلب العقيده في نفسها صلب العقيدة نعم يعني سبحان الله نعم
برضه وال- واللي زيها بقى عشان برضه يعني نبين بشرية الرسول عليه السلام وفي نفس الوقت ال ال نرى ال- المنطق اللي يضع الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع العبودية لله عز وجل والاستعانة بالله في اتقاء الشيطان مش ان واحد يريد ان يجعل الرسول عليه الصلاه والسلام كانه اله يعبد من دون الله عز وجل فيخرجه عن سبب الشرف اللي جعل النبي عليه الصلاه والسلام افضل الخلق ان هو اعبد الناس لله عز وجل ان الرسول عليه السلام مثل العبودية كما ينبغي التوحيد توحيد العبادة لله كما ينبغي ما فيش أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم في آه، قدوة لنا في توحيد ربنا سبحانه وتعالى أظن- فالعبودية شرف يعني- الرفعة إيه؟
قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لا فاعبد وكن من الشاكرين شوف الرسول صلى الله عليه سبحان وسلم الله يعني ح- حتى شوف ال ال ال ال ال النص ده يا شيخ مصطفى الحديث ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن صفية بنت حيي رضي- رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا كان معتكف في المسجد وهي في بيتها فأتيته أزوره ليلا راحت للرسول عليه السلام تزوره بس كان في الليل فحدثته يعني جلست معاه فترة أتكلم معاه ثم قمت فانقلبت مع فانقلبت يعني إيه رجعت تاني فقام معي ليقلبني يعني إيه يوصلني يرافقني حتى يعني.
يوصلني نعم وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار ماشيين فلقى الرسول ماشي مع واحدة فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع مشوا بسرعة عشان الرسول يمشي يعني ما يحسش بهم يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما سكتش فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما يعني استنوا انتوا رايحين فين يعني إنها صفية بنت حيي يعني مش ومعنى كده ان هي كانت مغطيه وشها وهم مش عارفينها زوجته.
وماشيه مع النبي عليه السلام فمش واحده غريبه يا جماعه ديت مين صفيه بنت حيي وهي زوجته وهم يعني شوف آه، كونهم ان هم يعملوا الحركه ديت معناها ان يعني إيه، احتمال الشيطان يقذف في آه، قلبيهما آه، شك او شيء من هذا القبيل وفي مين في النبي عليه السلام ولما لما لا تقول فضل الدكتور آه، أنهما فعل ذلك حياء من النبي صلى الله عليه وسلم حياء لكن من النبي- النبي صلى الله عليه وسلم بس الموقف يرى نفسه المسألة من جانب آخر طيب يعني شو الرسول عليه السلام هو قال لهم كده قال لي يعني على الاسلوب فقال يا رسول الله سبحان الله يا رسول الله يعني احنا هنشك فيك أهو يعني دليل إن هم تعجبا يعني.
فقال ان الشيطان ده الشاهد بقى يجري من الانسان مجرى الدم يعني الشيطان قريب جدا جدا من الانسان كمجرى الدم او يجري من ادم مجرى الدم من ح- على على ظاهره ما نعرفش الكيفيه ايه لأن الكيفيه الغيبيه ان مش الشيطان مثلا كره دم بيضاء داخل في وسط الدم زي بعض اخواننا يظهر بيفكر في زي كده.
التحاليل او مثلاً.
يظهر في التحاليل لا. يجري من ادم مجرى الدم واني خشيت شوف الشاهد يا شيخ مصطفى ان يقذف في قلوبكما سوءا يبقى اذا الشيطان بيقذف الخاطر في قلب الانسان في منطقه حديث النفس فيه اللي ما بتحاسبش عليه أ- انا ده دليل.
قبل الحديث ده قبل الروايه دي كنت آه.
الروايه اللي قبلها مباشره كنت عايز اشوف مساله ال- الغيره وهل الغي غيره النساء لها شيطان ماذا يفعل الشيطان بهذا مع لان أصل انا جاي غيرة إيه؟
مرتبط بالغيره بس اسمح لي بقى هناخد طيب، ماشي، الله يعني يهديك.
اختنا ام محمد السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بيك أهلا بيكم جزاكم الله خيرا يعني يمكن أول فعلا بر- برنامج يعرفنا على معنى العقيدة ربنا يبارك لكم جزاكم الله خيرا و- واحنا نعلم جيدا يعني العقبات اللي بتقابلكم في ال- في البرنامج ده بالذات وفي الموضوع ده بالذات ان سبحان الله ما فيش حد بي- يعني بيرتاد هذا الموضوع الا بتقابله سبحان الله عقبات لانه فعلا من اشد الموضوعات على الشيطان سبحان الله الله يبارك الله يحفظك آه، ربنا يبارك لكم وجزاكم الله خيرا الله يبارك انا معذره كان سؤالي بس آه، احيانا آه، الانسان مثلا بيكون في الغالب الحمد لله بفضل الله بيبقى في طاعه وبيبقى في آه، احساس آه، بالايمان وفجاه ممكن يعني ينام ويستيقظ كانه فعلا طبيعي منه الايمان سبحان الله او كانه آه، آه، كانه حد تاني فين مفيش طمانينه مفيش سكينه مفيش آه، آه، احيانا بيرتكب الواحد معصيه فجاه بيفهم بالمعصيه دي آه، مثلا جوع او أو تزين مثلا بالذات فوات الاكل مثلا ازاي الواحد يقدر يعيد نفسه سريعا للحاله الايمانيه اللي كان فيها ازاي ما يقدرش ينغمس بالذات الجلسات النساء وال- و- وبالذات زيارات يوم الجمعه دي يعني كان الواحد بيقعد يصلح قلبه لحد نص الاسبوع اللي جاي فانه ازاي يعلى تاني و- او يصد حد بالذات في موضوع الخطيبه ده ان آه، يوقف حد دي بتبقى صعبه قوي يعني انا فعلا مبقاش عايزه اسمع مثلا او خلاص م- يعني عندي يقين فعلا ان الموضوع ده خلاص عايز- عايزه اوقفه وباخد فيه فعلا آه، خطوات للتوبه وسبحان الله سريعا ما اعود بسبب اي مشكله او اي خلاف مثلا حد يجي يخبرني انا مش قادره اوقفه او مش قادره احتسب أو م- يعني فعلا الموضوع آه، الناس حقيقي بالذات الشيطان بيقدر فيه على النساء بالذات في- في هذا الموضوع يعني يقول لك بفضفضه اصلا بفضفض يعني حتى لما اجي اصد اي حد في قصه يا جماعه خلاص ونوقف البل- كل مره ناخد عهد على نفسينا نبطل وسبحان الله العلي العظيم يعني بيضحك علينا دايما مش طبعا مش بيضحك علينا احنا بنضحك على انفسنا سبحان الله نعم.
فجزاكم الله جزاك خيرا الله يا ريت خيرا.
بس النقطه دي في مش كان فعلا بيجي يلعب في دماغنا وممكن المشكله تبقى صغيره ويجي ي- يعني ي- سبحان الله يكبرها بطريقه شديده نعم.
بحيث ان هو يعني يرجعنا للمصرية تاني ويرجع قلوبنا بالذات لان دخول على رمضان محتاجين فعلا نكون المفروض طبعا الطبيعي ان احنا نكون قاعدين احنا فعلا لسه ما قاعدين فياريت بس حاضر حاضر يا اختي كريمه ربنا يبارك لكم.
الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا.
واياك الله يبارك فيك اختنا كريمه بتعبر عن آه، حاله بتحصل للجميع يعني رجالا ونساء وربما عند النساء اكثر لانهن يكثرن مثلا المجالس والكلام والفضفضه وما الى ذلك ف يعني كيف نحفظ القلب من الشيطان اظن ده ده دور هو ال- موضوعنا اصلا ال- موضوعنا اصلا في هذه العقيدة.
القضيه مم.
بس يعني ايه آه، آه، يعني آه، يوضح القضيه قوي ال- الكلام اللي انت ذكرته فيما يتعلق بالغيره اللي بتحصل آه، آه، للنساء لان النبي قال للسيدة عائشه أي، أغيرتي.
وقد جاء أغيرتي مم، أغيرتي.
وقد جاءك شيطانك على طول الغيره دي اصلا آه، آه، بتبقى آه، باعثها المحبه يعني من من علامات المحبه الصادقه ربنا جعل للانسان علامات تكشف مقدار المحبه في القلب ده بين بين الزوجين تقصد المحبه بصفه عامه مش بس كده منها التطلع لرؤيه المحبوب طاعه المحبوب الاستمتاع بكلام المحبوب ديت صفه موجوده بالنسبه للمحبه ربنا فطر العباد عليها من ضمن هذه ال- ال- المحبه الغير على المحبوب والحب باعثه موجود في القلب آه، آه، ك- في في منطقه الكسب حب والسيدة عائشة اعترفت أيوة، كيف لا بتحب النبي يغار عليه الصلاة مثلي والسلام، مثلك.
على مثلك أيوة.
ازاي كيف لا لكن يغار هو على ازاي ان الشيطان يجي يحاول بسبب هذه الغيره والمحبه اللي موجوده في القلب ان يوقع الشخص في مصلي في, في, في معصيه وخصوصا لما النساء يقعدوا مع بعض وهم من- بسبب آه، المحبه فيما بينهن بيحصل الجلسه هم ما بيقعدوش مع بعض اذا كانوا بيحبوا بعض فبيقعدوا مع بعض فيحاول الشيطان يجي ينمي ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الافكار التي تؤدي الى الغيبه والنميمه وهم بيحاولوا يتخلصوا فعلا منها أيوة.
لكن بيخلصوا منها ب يعني آه، آه، آه، كل مره من المرات يحسوا كانهم اخطاوا في آه، حق انفسهن و- وبيحاولوا ان هم يقاوموه لكن هو ده صريح الابتلاء انها تقاوم وتكون على الطاعه ان شاء الله عز وجل بارك الله فيك هناخد اختنا ام محمد من دبي السلام عليكم ورحمة الله يا ام محمد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟
الحمد أهلا لله وسهلا.
مرحبا بيك اتفضلي آه طبعا أحيي الد- الدكتور محمود الرضواني وأنا من أشد المعجبين به في ربنا يبارك فيك.
علمه وكتاباته ومحاضراته الله يعطيه الصحة والعافية وينفع فيه الأمة إن شاء الله الله آمين يا رب يبارك فيك العالمين.
آه بخصوص الموضوع الشيق اللي أنت تحكون فيه عن مم.
العلاقة الزوجية وما جبل الله المرأة عليه من الغيرة أو العلاقة عن تجربة شخصية نعم آه آه الحمد لله رب العالمين الله أنعم علي بزوج أحسبه من الصالحين ربنا آه، يبارك ربنا يبارك لك فيه آه، كانت خلقه ي- ي- ينتمي لخلق النبي محمد صلى الله عليه يعني وسلم يمشي بنهج الرسول عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة والسلام.
قلبا وقالبا آه، آه، ال- هو توفاه الله من قريب لا ولكن حول لا زلت أتنفس حبه في قلبي ولا قوة. يا سلام ربنا وأدعو يبارك فيه الله الليل النهار إني ألحق به في الفردوس الأعلى آمين يا آه، رب هذا الزوج آم، يعني ال- الغيرة جبلة من من من شيء طبيعي اللي الله سبحانه وتعالى زرع في قلوب البشر آه، حتى ال- الابن غار على أمه مم.
آه، حتى ال- ال- يعني هذا شيء من الحب لكن بتتحول من غيرة خبيثة إلى غيرة حميدة بدرجة الحب والاحترام والمودة والرحمة اللي في القلوب والله يا, يا شيخ آه، أنا زوجي وهو في سكرات الموت آه، يعني شوف تأدب الإنسان يقول لي أنا مسافر إلى الله لكن الله.
قلبي عندك حبيبتي يا ما سلام.
تحزني إن شاء الله إلى لقاء في الفردوس الأعلى ربنا وانا سبحانه ابكي وتعالى يبارك يمسح فيه دموعي يقول لي حبيبتي ما ت- ما تبكي آه، آه، ارجوكي آه، ما تنقطع عن قراءه القران ارجوكي كده فشوف سكرات موت يعني يعني موقف آه، كثير آه، صعب على يعني والله يا شيخ انا من حبي في هذا الرجل كنت مستعده افديه بروحي وحياتي الغيره موجوده بس يا اما تكون حميده تبني ما تهد مش آه، فاسده ال- الغيره ممكن تكون تحت مسمى الغيره بس هي احقاد مم.
آه، اللي اللي يحب انسان ما يضره هي غير لرفعه الحب والعلاقه نعم لكن مش لدمار الاسره ابدا الحب يخ- الغيره ممكن تكون في منتهى اللذه التسامح آه، بالعطاء بدون مقابل يعني الزوجة تعطي بدون ما تستنى شو المردود من الزوج شو يعطيها والله يا شيخ والله يا شيخ يعني ما تتصور كيف آه، المرأة ممكن تحول بيتها من مش شحناء وغيرة وضرابة و- و- وقلب أسود ينحرق مع هذه النار إلى جنة جنة ما بعدها ما شاء جنة الله والله ربنا يا يبارك فيه شيخ الله ربنا يبارك هذا يبارك فيك الزوج نعم يعني ما كنت آه، انده عليه غير فديت حياتك وعمرك هذا يا هو سلام.
هذا الحياه هذا الحب لذلك انا اهمس للنساء رفقا بالازواج الغيره خلوها جنه لحب الزوج والزوجه خلوها سلاح ناعم لذيذ للحب ونماء البيت ما ت- مش تحت الغيره تدمروا البيوت البيوت يعني س- حياتنا فيها خير كثير ابدا ابدا يعني ربنا وانا هذه يبارك فيك مداخلتي ويعني الله سبحانه وتعالى يعطيكم الصحه صراحة والعافيه آمين.
السلام نموذج عليكم.
طيب يبارك للأخت فيك.
المسلمة اللي هي يعني فاهمة دينها ويعني تشعر فعلا بأنها مع زوجها تؤدي رسالة في الحياة لأن هذه الغيرة من علامات المحبة وهي محبة صادقة لله تبارك وتعالى ومحبة صادقة في الله عز وجل إذ أحبت زوجها في الله مع نعم انه زوجها فيعني آه، صراحه يعني نموذج اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل آه، نساء ال- ال- ال- المسلمين ويعني كل من ادرك حقيقه التوحيد ان يكون على هذا النحو اللهم امين ربنا آمين.
يبارك فيك آمين.
ونسال الله ان يجمعك آه، معه في الجنه وان يجعل ايضا آه، جميع ال- ال- المشاهدين أهل التوحيد بإذن رب العالمين من أهل الجنة اللهم أمين ربنا يبارك فيك
أنا تركت صراحة لك تع- أثرت- تعليق لأني مش أثرت هقدر فيا أت- صراحة.
أتكلم يعني.
ربنا يبارك فيها على ميزان حسناتها اللهم آه، معنا ال- الحاج نصر من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا يا مرحبا فندم والله انا بس عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا تفضل اولا تتكلم في موضوع مهم جدا وخطير جدا موضوع العقيده نعم اولا البرنامج آه، وقته قليل جدا ولازم يبقى له آه، يوم او اتنين تاني غير ال- ال- يوم واحد بس في الاسبوع آه، تاني حاجه لازم يكون في ميعاد للاسئله مم.
الموضوع بتاع العقيدة موضوع متسلسل مش الاتصالات بتقطع التواصل بتاع ال- الكلام ده موضوع يعني العقيدة حاجة كبيرة قوي فأنا بقول لازم يكون في حلقة بقى للاتصالات أو بعد الحلقة ما تخلص بيبقى في مثلا آه، 10 دقائق أو ربع ساعة للاتصالات لكن التسلسل بتاع الافكار بتاع ال- اسئله العقيده او ما حولها عايز انصات تام مش عايز اي مداخلات معلش ده رايي يعني لازم عندك في حق ولا مداخلات- لو عملنا مداخلات كده ما بعد كناش لو عملنا كده ما كناش هنسمعك دلوقتي يعني لا ما استاذ انا بقول انا انا نفسي ساعات لكن بتفرج نعم.
مش عايز اتصل انا أنا- لا انا بقول ايه الاتصالات بعد ال... بعد مثلا يعني بعد مثلاً ما نص يكتمل ساعة الموضوع مثلاً.
لان نعم.
تسلسل بعد ربع افكار ساعه نعم.
نخليها اتصالات نعم ربنا يبارك فيك احنا احنا الحقيقه نشكرك على هذا يكرمك.
التواصل واحساس المشاهدين الحقيقه بالبرنامج هم اصحاب الخير و- ويعني انا دائم- صراحه اسعدني دائما انا لا اخفى عليك ان ضيق وقت البرنامج احنا انت عارف احنا بنحتسب الامر لله عز وجل فضيق وقت البرنامج ما بيأديش ان الواحد يعرض الفكره على اساس المشاهد يعني يستوعبها بالشكل اللي ده هو إن صحيح كان وبيبقى مزري احنا طيب.
عندنا يعني هاجس بيلح علينا ان احنا نلبي رغبات الساده المشاهدين اللي على التليفونات ونتواصلوا معانا آه، لكن ماذا نفعل سنحاول يعني ان شاء الله بإذن إن شاء الله.
اتفضل يا دكتور آه، ناتي الى قضيه ال- القرينين لان برضه في سوره قاف ربنا ذكر القرينين وبعض المفسرين اتكلموا على القرينين ويعني آه، جعل ال- القرين بالنسبه لل اللي موجود في سوره قاف وقال قرينه وقال قرينه لكن لما اتضحت الصوره من الناحيه ال- المنهجيه اللي بان فيها الخريطه التفصيليه لمنطقه حديث النفس والانسان نازع خير ونازع شر وهاتف خير وهاتف شر انت لما تقرا القران تجد القران بيفسر واقع حقيقي موجود يعني ربنا ذكر شان واحد كافر فقال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فالكلام عن الكافر لأن المؤمن طبعا بيبقى آه، يحب لا- لقاء آه، الله عز نعم.
وجل نعم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد السائق والشهيد يعني كل واحد من بعد أرض المحشر آه، آه، ما تعد آه، والإنسان يخرج من الأرض التي تبدل يوم تبدل الأرض والأرض والسماوات ما بيروحش كده من نفسه يقف في أرض المحشر لا واحد يساق.
بياخده يصفهم أو يحطهم في في مكان معين الأمور منظمة زي سائق- الزمر وسيق آه.
الذين آه، كفروا وسيق فكلمة الذين سيقة دي يبقى في حد بيسوقه نعم.
فدلوقتي ربنا ذكر ان في سائق وشهيد بيجي معاه يوم القيامة فذكر الحق سبحانه وتعالى موقف القرينين اللي لازمه الانسان الكافر فكانه بيقدم تقرير عن اللي حصل فشوف بيقول عن ايه عشره العمر عن عشرة العمر دي فبقول فايه إيه، إيه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فيقال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الغطاء دي غطاء المدارك ربنا جعل مداركنا بصورة محدودة في الدنيا تحقيقا لمعنى الابتلاء فمرحلة الابتلاء والحياة الدنيا انتهت المرحلة دي مرحلة الجزاء فالمدارك بيزاد فيها وتبقى مكيفة عشان يرى الملائكة ويرى الجن ويرى الحق سبحانه وتعالى وغير ذلك مما سيحدث في أرض المحشر فبصرك اليوم حديد هنا بقى وقال قرينه ده الملك
سبحان الله آه اللي رافقه بقى يعني الساده المشاهدين انتبهوا حينما حينما نقرا سوره قاف آه، الكلام شوف عن هنا، آه، قرنين الكلام عن القرينين هو القرين وقال الأول ده الشيطان.
الملك لا لا القرين الاول ده الملك الملك الملك اللي صاحب واحد كافر فبيدي تقريب بيقول وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ده اللي حصل بينه وبينه قدامي دلوقتي فبيوصف بيقول ايه القي في جهنم كل كفار عنيد بيقول للسائق والشهيد خدوه ودوه في جهنم ده كفار وعنيد مناع للخير كلمة مناع للخير لأن كان دور الملك القرين أن يدعوه إلى الخير فكل ما يدعوه يمتنع ويمشي ورا الشيطان يدعوه يمتنع ويمشي ورا الشيطان فمن كثرة تمنعه سمي مناع مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر اللي هو إما الشيطان أو هوى النفس في الإنسان سبحان الله صلى عبدا لشهواته أو عبدا لمشتهياته لمشتهياته أو لشبهاته بالنسبة للشيطان فعبد الطاغوت من دون الله عز وجل ده الصورة اللي بي بي أو التقرير زي ما حضرتك قلت اللي بي يعني يقرره الملك أن هذا العبد فاسد آه، عقيدة وسلوكا عشت معاه واقول له تعالى تعالى تعالى واهتف لي 60 سنه او 70 سنه ما استجاب لي القي في جهنم كل كفار عنيد ده بالنسبه للملك اهو بقول مناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ده الشيطان ربنا ما اطغيته تبرؤ بقى انا ماليش دعوه بيه هو هو اللي هو مسك- هي نفس ال- نفس الروح ونفس الصيغة الخبيثة التي نطق بها الشيطان في سورة وقال- إبراهيم في سورة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم سبحان فأخلفتم الله.
هنا مجملة في سورة قاف مفصلة في سورة إبراهيم في سورة قاف قال قالوا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد فربنا يقول لل... لل... لأهل النار ويقول للشيطان يقول لأهل الشياطين قال لا تختصموا لدي يعني يا بني الشيطان ويعني يا بني الاست- الإنسان اللي اتبعوا الشيطان لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ذكرتكم قرآن بالوعيد وسنة قرآن وسنة وبرامج وتزكير ولقاء و- ولا- العقيد
لا وأشياء تختصموا كل الخير يعني نسأل الله أن وقد قدمت ينفعنا إليكم الوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد لا إله إلا الله فربنا يجمعهم في جهنم والشيطان يخطب الخطبة بتاعته اللي هي مختصرة هنا في سورة القاف ومفصلة في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي اللي ربنا قال فيها قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد أنتوا دليل إن تتكلموا دلوقتي تم أنا قدمت لكم بالوعيد وأنتوا استجبتوا للشيطان واتبعتموه يبقى أنت في هذه الحالة تتحمل كامل المسؤولية عن فعلك ويعذب الإنسان بعدل رب العزة والجلال شوف بقى والعجيب الجمال إن- بقى آه، في سورة قاف هنا يا شيخ آه، مصطفى.
لسه أنا هقول لحضرتك أهو، اتفضل الله إن في يحفظك.
ذلك لذكرى لمن كان له قلب قضية القلب أهو اه مم.
او القى السمع وهو شيء يا يعني سلام.
انت هتحس باللذه في سوره قاف وانت بتقراها عندما تنظر الى القرينين مع ان سبحان الله يا شيخ مصطفى الغريب في الامر ان الشيطان القرين الملازم للانسان كل الخواطر بتاعته ما عليهاش حساب يعني سبحان اي الله.
الخواطر ما عليهاش حساب قلنا بس تستعيذ بالله من الشيطان وتفهم هذه القضية وتبقى في صراع حقيقي مع هذا الشيطان اللي هو العدو العدو بمعنى الك- الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فتيجي تبص تلاقي حياة الإنسان كلها أ- حياة شيطانة يعني تخيل لما يكون واحد سبحان الله يا شيخ مصطفى أنا بستغرب لما تلاقي واحد ربنا اداله النعم نعم وحياته عايش فيها على الكمال اللي هو يعني آه، آه، المادي فلوس وبتاع فالشيطان يظل بهذا الإنسان إلى أن يقع في شرب المخدرات وبعد ما يدمن المخدرات مش بس كده الشيطان يغلق عليه حتى قد يقع في أخته على أخته والعياذ بالله يعني تخيل لما مثلا أحد ال ال الأخوات تقفل على نفسها خ- خشية أن يأتي آه، أخوها فيعتدي عليها لأنه سكران أو تعبان أو شيء من هذا القبيل شوف يوصل الإنسان إلى أي تنكست مرحلة.
فطرته خلاص ما بقاش- انتكست الفطرة لأن هو لا هو واعي لنفسه ولا واعي لأي حد بمجرد بس خاطر شيطاني إن يمشي مع واحد بتاع مخدرات فأنا ليه ما أقطعش الباب من أصله بيشرب حشيش طب ليه ما أقطعش الباب من أصله في منع الدخان ما هو أنت لو فتحت باب الدخان يبقى الشيطان ده, ده سجارة مش هتأثر في حاجة سجارة جابت مخدرات جابت جابت إلى أن يعني آه، فتحت عليه أبواب الضلال ولذلك احنا بنقول إن الشخص ينبغي أن يحترز من الأسباب وأبواب الفتن الداعية إلى الضلال سواء في الشهوات أو في الشبهات ويعتصم بالله لأن ما فيش إنسان هيخالف ويعتدي على حق الغير في شهوة إلا وهتلاقي رد فعل على طول موجود فيه ومن من من من من يعني يعني عدل الله تبارك وتعالى إن يكون الانتقام في الدنيا قبل الآخرة يعني يحصل فيه يخلص من الإنسان في في كفارة في مرض أو في شيء في ما شابه ذلك لكن سبحان الله هي القضية الإنسان لو استوعبها كويس في دراسة القلب في الجانب الآخر هيلاقي يعني قمة الإبداع اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف به الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك نأتي إلى مسألة إزاي الإنسان بقى يحمي نفسه من الشيطان من الوسواس الخناس احنا قلنا الاستع... ال- الاستعاذة الاستعاذة ولسه جاي كمان الاستغاثة بس احنا لسه بنتكلم في الاستعاذة دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال في الكيف في القرآن وطبعا انا بحاول اجيب ال- الايات تبقى قدام المشاهد على اساس يلحق ممكن يكتبها او يشوف ال- الوضع يعني نعم واحنا فصلنا الكلام ده في كتاب منة القدير بالتفصيل يعني ربنا بيقول للنبي عليه السلام واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله النص هنا اهو انت بتقول ان ربنا يقول هذا للنبي للنبي صلى الله عليه وسلم فهل في إمكانية الشيطان واستطاعته أن ينزغ للنبي القرين أسلم خلي بالك احنا نقول دلوقتي هل اللي ملازم الإنسان شيطان واحد لا الشيطان الواحد ده ده بيلازم الإنسان من يوم ما يتولد لغاية ما يموت ما يسيبوش وده بيبقى مصدر تجسس كمان للشياطين الأخرى يعني لو شيطان جاي من قبل ساحر أو شيطان مخصوص متخصص بعته إبليس للصلاة بس اسمه خنزب الرسول سماه خنزب نعم خنزب ده ما يجيش إلا ساعة اه، إقامة الصلاة وأنت بتصلي يجي لك أخد بالك إزاي ده متخصص في إفساد صلاة في المسلم افساد صلاه المسلم وشيطان تاني بيمشي مثلا ورا ساحر وشيطان تاني يجي يلقي خطوه ويمشي ما هو الشرط بس يكون القرين يعني مجموعه الخواطر ما بتجيش من ال- الشيطان القرين فقط لا من مجموعة شياطين بيرسلها الشيطان على حسب بيشوف المخطط العام يعني لو شاف مثلا الشيطان مش قايم بدوره كويس القرين وتأثير الإيمان قوي جدا عند الإنسان فيقوم بعت شيطان تاني بخطر تاني اذا احنا محاطين بمجموعه آه، من ما هي المسألة يا الشياطين شيخ مصطفى.
مساله في منتهى الخطوره وانا بلاحظ فضيله الدكتور ان ان الله تبارك وتعالى حينما تحدث وحذرنا من الشيطان الرجيم آه، يعني قال لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ادي مساله العداوه آه، انما يدعو حزبه آه.
كلام عن الحزب الله ده, ده, ده جو معركه وجبهه وجيش وجنود ابليس جنود آه، ابليس آه.
اجمعون سبحان و...
الله وسبحان الله يبعث الشيطان سرايا سرايا.
سرايا دي كتائب وجيوش ما- قصة خطيرة الانتباه الاعتقادي لمثل هذا لأن بعض الناس بيقول لك إيه يعني يا أخي يعني أنا استغربت مثلا في بعض الناس اللي بينتسبوا للإسلام يقول لك يا عم الكلام على العفاريت والجن والأشياء ديت أنت- إحنا عايشين في عصر التحضر وعصر العلم وعصر المادة وال- والبحث العلمي وكده يعني كأن ربنا اللي خلقنا وأنزل هذا الكتاب وأنزل هذا القرآن بيانا وشفاء للناس ووصف فيه الحقيقة المخفية عننا اللي ما يقدرش الإنسان ينكرها ولا يتكلم فيها يعني آه، عدم يقينه واعتقاده فيما أخبر رب العزة والجلال وعدم تصديقه لخبر الله دي عمل خلل في أن الشخص ده يبقى م- من أبناء الدنيا اللي الشيطان جعلهم كده في صفه ومن ولعلها حزبه.
أيضا من وساوس الشيطان يأتي للعقلانيين آه.
آه، آه، أو العلمانيين أو من ينكرون آه، الكتاب والسنة أو الغيب أي عالم الغيب فيأتيه لينكر وجود الشيطان أو وجود الجن وهو ثابت في الكتاب والسنة ف والغيبيات يشعر- كلها.
والغي... وب... وبذلك يدخل عليه الشيطان فيتلبس به.
ولذلك أر- من أركان الإيمان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أركان الإيمان في الإيمان بالغيبيات بشكل عام ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه الغيبيات إن ما كانتش أركان أساسية في عقيدة المسلم يبقى كبر عليه أربعة أنت دلوقتي آه، بتتكلم إحنا بنتكلم على الغيبيات مؤمن أصلا إن في إله أنت ما أنتش شايفه وهو على أوصاف الكمال له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى مؤمن أصلا إن في إله ولا لا إذا كان في إله فأخبرك بهذه الأشياء مؤمن بكتاب الله مؤمن بكتاب الله طب أخبرك في كتاب الله إن في كذا وكذا تصدق ولا ما تصدقوش يبقى إن ما كانتش ديت عقيدة راسخة في قلب المسلم يبقى محتاج يعيد النظر في إسلامه وفي إيمانه مرة أخرى نعم.
لكن المؤمن الذي صدق ذلك هيتعامل مع هذه على أنها حقائق وهتكون سبب في شفائي فعلا والإنسان بيحس به أنا لما بستعيذ بالله وبستعيذ بالله واستعين بالله عز وجل في طلب الاستقامة بشعر براحة نفسية وسكينة واطمئنان نعم.
ورضا الضمير المعدوم عند كثيرين بسبب ان الشخص ممكن يغش وياكل في الحرام بسبب انعدام الضمير والشيطان يقول له شطاره ومجدع امال هتعيش ازاي والحياه كده وكده وكده لكن هو لو خاف ربه واتقاه ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الاسباب لنجاته في الدنيا والاخره ويسعده ده معنى التقوى اللي ربنا حسن عليه نعم رب آه، آه، يعني شوف هنا في ال- في ال- في في- في قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فشوف التقوى سبب التقوى هي دي التقوى سبب في ان ربنا يوسع الرزق فأنا بقول لك مثال بسيط أنا شفته في الواقع راجل تاجر مخلص عامل الناس بإخلاص بيبيع فاكهه نعم فلما يجي واحد يقول له لو سمحت خد دهيت احسن لك من باب النصيحه وعارف ان بيكسب فيها صحيح هامش ربح صغير لكن ثقه الناس فيه بسبب طاعته لربه وحرصه على اخوانه خلى الناس كلها حبت انا مش هشتري الا من فلان بخلاف واحد تاني بياع بتشوف ده مناظر كتير بيعرض للناس اجود الاشياء عشان يشوفوها بس لكن اسوأ الاشياء حاططها ورا ويعبي الناس منها قارن بالاثنين صاحب الإيمان وصاحب العقيدة واليقين تلاقي الناس اتجمعت عليه ووثقت فيه التاني هياخد منه مرة مش هيشتري منه تاني والشيطان وراه وهو بيعده بي- بيقول له انت لو ما عملتش كده هتبقى فقير لك ازاي وبعد كده بياخد ال- ال- ال- الفلوس اللي جايه من حرام تلاقيه بيشرب دخان بيسارع في الفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شوف الاثنين يا شيخ مصطفى دي واقع فلو أن الشخص لديه الضمير واليقين ليرضي الله عز وجل والله هتتحل المشاكل مش بس على مستوى الفرد المسلم على مستوى الأمة الإسلامية كلها نعم فبقول وإما لكن بداية من العقيدة من العقيدة نعم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع سميع عليم ثم قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا على طول طائف من الشيطان اللي هو خاطر يقذفه في القلب بخ... ب... ب... ب... بوسواس يدعوه إلى العصيان ده ممكن أي واحد متقي ومستقيم يجيله آه الشيطان زعلان إن إزاي واحد بيحافظ على صلواته بيحافظ على دينه بيخشى الله عز وجل بيعمل عمل بإخلاص يعني بتحس فعلا أن روح المحبة موجودة جواه للآخرين قبل أن يحب لغيره ما يحب لنفسه فيعز على الشيطان واحد زي كده فدايما يجي له بإيه بطائف من الشيطان ممكن لكن هل توحي كلمة طائف آه، آه، بقول الله تبارك وتعالى ع- يعني حينما قال الشيطان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ما هوش أيمانهم وعن حقيقي شمالهم اسمه لك هو ولا شغال.
تجد أكثر لا الطائف يعني أيوة.
أقصد يأتيه من كل من- الأماكن على طول صحيح صدقت لان على اليمين وعلى الشمال وهو بعد لف هو حوالين منه وبعدين لو واحد القرين عجز تلاقي فيه واحد شيطان تاني جاي واحد من هنا واحد من هنا او يبعت له شيطان يقول لك الشياطين مجموعه مش واحد بس يعني يخطئ من ظن ان القرين هو بس اللي ملازم الانسان لا ممكن يلاقي شيطان جاي له هنا أم- أم- او الشيطان بقى حر صاحبه مات فانطلق فيجي بخاطر تاني يبعته الشيطان لكن هناك أشياء ييأس منها الشيطان وأشياء لا ييأس إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم دع كما نص بالخطر بالخطر لأن من من ضمن مخطط الشيطان إن هو يوسوس لهم بعبادة غير الله فبيجي عامل خطة معينة دي محتاجة أصلا لتفصيل إن هو في الأصل يجي يعظم المخلوق يقول لك ده راجل صالح وكويس تقرب إليه في الأول أو تأسى به بعد شوية يعمل له تمثال أو يعمل له صورة أو نصب بعد شوية لا ده ده راجل اللي كان صالح يا أخي نعمل له مولد فالمولد اجتمعوا عنده بعد شوية يدعى من دون الله ويصلى لهذا القبر لك ازاي نعم مم.
طيب.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من مش الشيطان تذكروا فإذا هم مسوء وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وبالنسبة لإخوانهم إخوانهم يعني من الإنس يعني لما يلاقي مثلا آه، آه، واحد مؤمن فلا يعدم أن يلاقي مثلا واحد من الإنس يدله على مشورة تؤدي به إلى الهلاك أو ما شابه ذلك ده بيبقى من إخوان الشياطين إخوان الشياطين آه، آه، آه، وكا يعني آه، إن المبذرين كانوا كانوا.
إخوان الشياطين آه.
نص قرآني نص على أن قرآني، نعم، الشيطان نعم.
له إخوان من الإنس نعم.
فهناك أخوة ال- الأخوة الشيطانية كما هناك الأخوة آه، الإيمانية إنما أنا المؤمنون أشعر كأني إخوة لا أنا لا تشعر إنما هي أكيد إن البرنامج انتهى وقته مرشو الحقيقة يعني طبعا آه، أولا يعني وأنا أختم البرنامج أعتذر لكل الإخوة اللي حاولوا الاتصال لكن لم يسعفنا الوقت للتواصل معهم وهو بعض طلب المشاهدين إن إحنا يعني آه، لا نتلقى اتصالات حتى تأخذ المادة العلمية آه، يعني كفايتها أنا ووقتها والله أنا كنت لكن م- نحن نتمنى أن يكون البرنامج فيه فرصة للاتصال تواصل مع السادة المشاهدين و- وإجابة على الأسئلة لأن خصوصا في ك- كم هو كان كبير في من الرسائل.
نقطة جميلة بس ما حقناهاش يلا نعرضها المرة القادمة اللي هي إن شاء قضية الله.
ازاي الشيطان بيعمل النسيان في الإنسان آه، قضية النسيان آه، والشيطان نسيان وهتلاقي العبد ونسيان الح- الخطأ اه دي كثير من جميلة من- جدا من- لو منا- الإنسان تذكرها هيقول لك سبحان الله يعني أنا مش عارف ده بيحصل لي خد بالك إزاي إنما هي خطة فعلا شيطانية لإحداث النسيان في الإنسان ولذلك ما فيش آية في القرآن فيها النسيان إلا تلاقي وراها شيطان على طول عموما احنا نتكلم عنها بدأنا المرة القادمة إن شاء الله.
معركتنا مع الشيطان نسأل الله ولن تبارك ننتهي وتعالى إلا بأن أن نعتصم يعيننا بالله عز عليه وجل يعيننا عليه بالتوحيد، سبحانه اللهم وتعالى آمين.
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة جزاك الله خيرا دكتور جزاك الله خير، ربنا يبارك بارك فيك الله مصطفى.
فيك جزاك الله خير.
وشكرا لحضراتكم على هذه المشاهدة وهذا الاستمتاع الذي أشعر دائما به مع فضل الدكتور وكذلك أشكر آه، مخرج البرنامج هشام النجار تحياتي لكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير
هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جافا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته
هابيتات أحدث مصانع وآلات تصنيع الموبيليا في مصر والشرق الأوسط هابيتات فخر الأساس المنزلي هابيتات لوحة فنية مدهشة مكتوب عليها هابيتات هابيتات طاقة إبداع متميزة ترسم وتحفر أجمل وأحدث التعشيقات والتفاصيل الفنية على أجود أنواع الأخشاب هابيتات عالم الإبداع هابيتات بيت الذوق الرفيع تشاهدون بعد قليل التفسير المصور مع الشيخ محمد الصغير
تلتقون مع حملة قناة الناس أدوا الحقوق فأعط كل ذي حق حقه تابعونا
بالحب الصادق نتغنى نسعى